هذا طريق السالكين هذا طريق السالكين هذا طريق السالكين لربهم هذا طريق السالكين لربهم فاسلك حباك الله بالإيمان وأنت اتبع هدي النبي المصطفى فبهديه تنجو من النيران وازهد أخي في متاع زائل واقهر غرور النفس والشيطان وعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني هذا طريق
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا نحاول إخراج وإنقاذ وتحرير أخ لنا حاصره الشيطان واسترقته المعصية نلتقي لنجتمع على حرب شيطانه وتخليصه من أسر نفسه ومعصيته اللهم اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم سلمنا ولا تسلمنا أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا امكر لنا ولا تمكر بنا أعنا ولا تعن علينا اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية إخوتي في الله إن الذنب حين يسترق الإنسان يسترقه بعوامل أولها استصغار الذنب هذا رق من رق المعصية دي حاجة بسيطة أنا أحسن من غيري يا عم الحمد لله احنا كنا فين وبقينا فين ده احنا كده كويسين قوي وهكذا استصغار المعصية وكثيرا قلت لمن يقول أنا أحسن من غيري أقول له أحسن من غيرك أحسن من مين أحسن من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يعني لا لا لا لا مش دول أمال أحسن من مين يعني أنت أحسن من أنس و... ومعاذ و... لا لا لا مش دول خالص مش دول خالص أحسن من مين طيب يعني أحسن مثلا من سعيد بن الجبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري التابعين بلاش الصحابة التابعين لا يا عم الشيخ ما اقصدش دول طب احسن من الامام احمد والامام ابو حنيفه والامام مالك يعني اللي بعدهم دول لا ما احسن من مين عايز تقول احسن من جرجس وبطرس وشنوده عايز احسن من مين احسن من مين هتقيس نفسك على مين عشان تقول لي انا احسن من غيري غيرك مين اللي انت بتقيس نفسك عليه عشان تقول احسن هتقيس نفسك على الفجار على الفجار والعصاه والكفار وغيرهم احسن من مين استصغار المعصية إذا أردت أن تعرف حجم معصيتك فانظر في حق من أجرمت لو أنت ماشي في الشارع واحد لابس لبس عادي وقفك اقف فقلت له مش واقف اوعى بلاش دوشة ومشيت لو انه عسكري عادي هتبقى الغلطة بسيطة لكن لو طلع ضابط تبقى الغلطة كبيرة طب لو طلع مدير الامن بقى تبقى الغلطة اكبر طب لو طلع وزير ولا امير ولا تبقى الغلطة ايه فما بالك حين تخالف الله الله الله الله تخطئ في حق الله وهو يسمعك ويراك معك جل جلاله عليك شهيد يبقى الغلطة قد ايه وتقول لي غلطة صغيرة يبقى اول خندق يحاصرك فيه الشيطان استصغار الذنب اتنين الاعتماد على سعة رحمة الله يا عم ده ربنا غفور رحيم دي رحمته واسعة نعم قال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ما تنساش الاثنين هما الاثنين قد بعض انتبه ما تحفظش بس ان ربنا غفور رحيم ربنا رحمته واسعه اه بس اسمع قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون دي بتاع المتقين انت متقي انت متقي نمرة ثلاثة من الخنادق الشيطان عمال يبني حواليك خنادق عشان ما تطلعش من المعصية الخندق الاولاني استصغار الذنب والثاني الاعتماد على سعة عفو الله الثالث التسويف والاغترار بالاماني لسه كنت امبارح كنت امبارح امس والله اول امس اسف اول امس بقول لواحد راجل تخطى الستين من عمره فاقول له خلاص بقى التحي عشان تقابل ربنا بيه ان شاء الله من اول الشهر ان شاء الله من اول الشهر من اول شهر رمضان يعني هتموت ممكن تموت قبل قبل ما تدرك التسويف ليه الناس لماذا لا يسوف الناس في المعصية ويسوفون في الطاعة لما تيجي تحصي معصية سوف قول خلي المعصية دي للسنة الجاية بقى ان شاء الله ابقى اعصيها السنة الجاية والطاعة اعملها فورا ليه عاكس القضية من الخنادق ايضا لذة الشهوة مع الحرص الكاذب على اسعاد النفس السعادة الوهمية سبحان الله العظيم آه ابن القيم اهو كويس انه ورايا ربنا يسندنا دايما يا رب ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين بيقول ايه ان بعض الناس بيعصي ربنا وبيفكر ان هو بيفكر ان هو بيع يستلذ ومش مين تكون معصية ربنا لذيذة أبد وأبد ما يحصل اطلاقا انك تلاقي معصية انك تلاقي معصية والمعصية دي لذيذة وممتعة لا وانما الجهل هو اللي بيوقعه في الحتة دي جاهل هي في الاصل مش لذيذة ولا ممتعة ولكن مع الغفلة بيظن ان هو مستمتع وهو مستمتع اطلاقا ولا حاجة ابدا اسمع بيقول ايه يا ريت تسمع الله يخليك والله لو تسمع يا رب سمعنا الخير يا رب كلام زي الفل اسمع ابن القيم بيقول ايه هذا كتاب طريق الهجرتين وهذه الصفحة صفحة 73 يقول ايه اعلم ان حاجة العبد الى ان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته خلي بالك اصل الكلام راكب على بعضه فما تضيعش حاجة يقول ايه اعلم ان حاجة العبد انت محتاج ان يعبد الله وحده محتاج تعبد ربنا اعلم ان حاجة العبد ان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب حاجته الى هذا اعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها يا رب نفهم انت محتاج تعبد ربنا اشد من حاجة جسد من حاجة جسدك الى الروح من حاجة عينيك لنورها تخيل انت بقى يقول ابن القيم بل ليس لهذه الحاجة نظير يق- تقاس به فإن حقيقة العبد روحه وقلبه إن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لروحه وقلبه إلا, بال... إلا بالله الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا بد لها من لقائه ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها اسمع بقى ها اسمع الحته دي هو الشاهد اهو اللي جاي ده ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك لو حصل للعبد من اللذات والسرور راح يتفسح وتنطط وتبسط جاب اكل وكل ويهيص ايه حصل فلوس ومناصب وعاش ملك الف سنة لا يدوم له ذلك بل تنتقل من نوع الى نوع ومن شخص الى شخص ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب ولا بد في وقت اخر اسمع اسمع وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتز به غير منعم ولا ملز مخدوع مضحوك عليه ممكور بيه ممكن يكون اللي بيتنعم بيه ده وبيستلذ بيه ده مش منعم ولا ملز يقول ابن القيم بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك وإنما يحصل له بملابسته هو بيتنعم ويت- ويتلذذ يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه عارفين عياذا بالله مرض الجرب اما يبقى واحد جربان جربان مرض الجرب عنده جرب في جسمه الجربان ده الجرب المريض الج- بالجرب تلاقيه هو يشتهي انه يهرش والدكاتره يقولوا له ما تهرش ما تحكش الجرب وهو شهوته ومزاجه انه يحك الجرب ولما يحك الجرب يحس بلذه لحد ما ينزل الدم ويبقى اللي قاعد قدامه قرفان وهو مبسوط وملتزم اهو كده بتوع المعاصي مناظر مقرفة اللي هو يتفرج عليها ويتلذذ بيها اعمال مقرفة مقرفة اللي هو بيعملها ويستمتع بيها مقرفة وإنما يحصل بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة هكذا يتعذب القلب بمحبة غير الله محبة غير الله عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب بس خدنا الشاهد من الكلام ده كلام خطير جدا حرص الكاذب على إسعاد النفس لذة الشهوة الاستمتاع بالباطل بالضلال وهم وهم السعادة نمرة خمسة الخندق الخامس الغفلة والجهل سبحان الله العظيم أمس والله بسأل إنسان مدمن متابعة الكرة ماتشات الكرة وأحوال اللاعبين فلان اتباع بكذا وفلان آه، نقل لكذا وفلان ومتابع ودماغه الماتش وحرق الدم فبقول له ايه المتعة في كده ايه السعادة في كده قال لي والله جهل غباء هو قال كده وهو المسؤول هو اللي قال كده عن نفسه مش عن غيره الشاهد ايه الغفلة والجهل واحد غافل يا جماعة ايام العمر بتمضي ادي رمضان ورمضان اللي فات كان امتى الايام بتجري هتموت وهتقابل ربنا عملت ايه تقابل بيه ربنا الغفلة والجهل ستة وهي أضخم الخنادق والأسوار التي يحاصر بها العاصي تعلق القلب بالذنب تعلق القلب بالذنب مصيبة أكبر مصيبة يبتلى بها العبد في هذه الدنيا أن يحب المعصية مشكلة كبيرة وفي زماننا ومع كتر الخداع والمكر وكثرة الكلام عن الحب الحب الحب أغاني أفلام مسلسلات مسرحيات كتر الكلام عاش الناس وهم اسمه الحب وكأن الحب لا يعرف إلا في الحرام بين رجل وامرأة في الحرام حب المعاصي بقى ظاهرة تجام بيدخن ليه بيحب السجاير بيعمل كذا ليه اصله بيحب فلان او فلانة او او الى اخره هذه هي تعلق القلب بالذنب قد يتوب الانسان يتوب قد يتوب الانسان ويرجع الى الله ويقلع عن المعصية ولكن ما زال قلبه متعلق بها وهذه مشكلة ومأساة تحتاج إلى علاج أيها الإخوة كيف نزيل تعلق القلب بالذنب أول سبيل لإزالة تعلق القلب بالذنب أن تعلم أن الله مطلع على قلبك فمن أكبر معاصي القلوب علمك بنظر الله إلى القلب مع علمك بالوسخ الذي في القلب وصبرك على ذلك فهمني نفهم تاني من اكبر معاصي القلوب انك تبقى عارف ان جوه قلب في وساخه معينه بتحب في الحرام بتعمل حاجه مصر عليها في الحرام عندك مواعيد مرتبط بها في الحرام عندك اشياء متعلق بها في الحرام كل ده موجود في قلبك وانت عارف ان الله الملك جل جلاله سبحانه وتعالى العلي الاعلى سبحانه العظيم الكبير المتعال الله شايف ال- قلبك وشايف القذارة دي فيه وهو نهاك عنها وقال لك طهر قلبك انت عارف انه شاسخ وما بتنضفش احذر ان يبطش بك يخسف بك الارض ولذلك قلنا ان من اسر في قلبه سريرة ودي في محاضرة طويلة بعنوان امتحان القلوب لكشف العيوب اذا اسر العبد سريرة فلا بد ان يبتليه الله لاظهارها اما ان يفعلها فيقيم الله حجة عدله على عبده فيعاقبه بذنبه واما ان يتوب منها فلا يفعلها ابدا بعد ذلك واستدللنا بقصة الثلاثة اصحاب الغار الثلاثة اصحاب الغار لما نزلت صخرة سدت عليهم باب الغار ك- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فآواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار قالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم قال الأول الشاهد في قال الثاني قال الثاني اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى أصابتها سنة يا إخوة أنا عايز أقف مع الموقف ده شوية وسامحوني اوعوا تفكروا ان انا بطول لا انا قلت من الاول ان لا متابعة الهروي مقصودة لنا ولا متابعة ابن القيم المقصود تربية انا مش مدرس عندي منهج لازم اخلصه لا وانما قصدي اخد بايدك اوصلك لربنا احطك على الطريق تنطلق الى الله سبحانه وتعالى فلذلك الهدف هو ده الهدف مش الهدف الكتاب مش مش اوعى تكون نيتك ان انا خلصت الكتاب مع الشيخ لا ده احنا قصدنا نطلع بفايده نوصل بيها لربنا هو ده المقصد المهم الراجل بيقول ايه كانت لي ابنة عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء طب ما تتزوجها قال لك دي كانت متزوجة قال لا طب لما هي متزوجة بتحبها ليه اه يقول لك يا عم الشيخ اصل الحب ده مش بايدي بيكذب بيخدع زي ما قلت من الاول لو عايزيننا نضحك على بعض سهله كل الناس النهارده بتضحك على بعضها لكن لو عايز الحقيقه لا مش الحب مش بايدي لا ده السبب الاختلاط بنت عمه والنهارده لما نيجي نتكلم نقول يا جماعه المصافحه حرام لا يجوز لرجل ان يصافح ان يصافح امراه لا تحل له غير محارمه فيقول لك دي بنت عمي زي اختي حرام يكلمها في التليفون ازيك يا بنت عمي عامله ايه يا بنت عمي بطمن عليك يا بنت عمي وحشتيني يا بنت عمي وبنت عمه تتصل بيه ويتكلموا مع بعض مش في الحرام خالص ده بيقول لها ازيك وعامله ايه قالت له ده زوجي تعبني ومطلع عيني وما بشوفوش وبخيل اصبري يا بنت عمي ربنا يجعل لك فرج ومخرج وهو يتصل بيها مرة تانية ايه يا ابن عمي مالك متضايق ليه والله زوجتي قرفاني ومطلعه عيني وما بتسمعش الكلام وجبت لها وعملت لها معلش يا ابن عمي احنا بشر يا جماعه احنا بشر مش ملائكه حبها من الكلام حبها من الكلام مش ب... ملوش سبب لا له سبب احنا متفقين على بعض دقيقة. احبها وشوف الحديث فاحببتها كاشد ما يحب الرجال النساء واحد يقول لك يعني الواحد بقى لو حب بنت عمه وف- وفي الحلال ما بيعملوش حاجة غلط الكلام ده غلط اه غلط ليه يا عم الشيخ ما عملناش حاجة دي في قلبي بس ما عملناش حاجة غلط. حرام زنا ايه ده ايه ده ايه ده يا عم الشيخ زنا حاسب اجيب لك دليل قال رسول الله ينفع عندك كده لازم النبي اللي قال اهو قال رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السماع واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها السعي والقلب الحديث اهو والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذبه يبقى الحب اللي انت بتقول عليه في الحرام زنا القلب القلب يزني وزناه يهوى ويتمنى احببتها كاشد ما يحب الرجال والنساء خلاص حب في القلب مش هعمل حاجه لازم هتعمل حاجه الإسلام سد الباب ده من الأول إياكم والدخول على النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب ربنا سد الباب ده من الأول خالص من بعيد قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم من بعيد خالص ليه لأنه بيؤدي لكده ما بتقفش عند القلب قال فراودتها عن نفسها عمرها ما هتقف عند مجرد الحب هيبدأ يراود راودها عن نفسها هي دي التطور الطبيعي للشهوة نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء قالها شوقي من قديم الزمان الشاهد ايش انها مراحل المعصية فراودتها عن نفسها فامتنعت انا بقول يا ناس ان المرأة دي كانت تكاد تكون تقية وهو يكاد يكون كذلك والعصمة لأنبياء الله وليس شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين ابتلي بهذا الحب وابتليت بهذه المراودة سبحان الملك شيء عجيب هذا الخندق تعلق القلب بالذنب بيحبها فيبتليه الله حتى ابتليت بسنة فجاءت تطلب مالا جات له ابن عمها انا اريد مالا سلف اريد مالا مساعدة قال فراودتها على مئة مئة درهم مئة دينار فوافقت فأعطيتها مئة وعشرين نعم أيها الإخوة يدلك هذا مئة, مئة وعشرين على شغفه واهتمامه وتوقانه وشدة رغبته وافقت كأنه قيل له انت عايز تزني فضل اهي شوف هتعمل ايه لان قلبه متعلق بيها قلبه مشغول بيها فيبتلى بالتمكن منها خدها اهي قال فلما جلست بين رجليها قالت اتق الله قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه فتحركت الصخرة السؤال لماذا قام عنها وهي أحب الناس إليه السؤال أليست كانت قد قالت له مئات المرات اتق الله ولم يتق الله ما الذي حمله على التقوى في هذا الموضع أسئلة تحتاج إلى إجابة في اللقاء القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أحبكم في الله